لله الواحد امين احنا في اخر جزء من لغة 15 في اخر قصة الابن الضال شفنا قد كده الاب طيب احتمل عصيان ابنه وتمرده وبادعائه الحرية ساب بيت ابوه وتبذير اموال ابوه واهانة كرامة ابوه وبعدين شفناه قعد فترة طويلة منتظره ولما شافه راجع فرح جدا وتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله وما قبلش منه حتى انه يقول اجعلني كأحد وجرائك ما قبلهاش وقال اخرجوا الحلة الأولى والبسوه اجعلوا خاتما في يده حذاء في رجليه هاتوا العجل المسمن واذبحوه لنأكل ونفرح وبينما هما يفرحون دخل جه الابن الأكبر وابتدينا نتكلم شوية عن الابن الأكبر بس يعني ما كملناش فناخد شوية كلام الابن الأكبر اللي هو الأخ الثاني ده الكبير زي ما قلنا يمثل الفريسيين والكتبة أو يمثل اليهود كانوا يعتبروا أن ربنا بتاعهم ومش بتاع حد تاني وكانوا في تدينهم نفعيين مش حاسين بأبوة ربنا ومش حاسين بالمحبة لحد لا لربنا ولا للناس فلما لقوا ان ربنا هيفتح بابه لأمميين او للناس كانوا بيحتقروهم طبعا صعب عليهم واتخانقوا مع ربنا ودي حصلت في الكنيسة الأولى في بدعة اسمها بدعة التهوت اليهود اللي بقوا مسيحيين طلع منهم ناس اتضايقوا جدا ازاي الوثنيين يبقوا مسيحيين بالساهل يعني عاوزين ايه قالوا لا يختتنوا ويبقوا يهود ونبقى احنا الكبار بتوعهم لان احنا يهود قبل منهم وبعد كده يبقوا مسيحيين زينا طبعا دي كانت هتقسم الكنيسه وكانت هتضيع ناس كتير من الوثنيين لأن الوثنيين أمنوا بالمسيح وبدم المسيح وفرحوا بالخلاص وفهموا حكاية المعمودية وبقوا مستعدين يعيشوا مسيحيين الحكاية دي هتعطلهم وهنا بولس تصدر ليهم وراح اتفق مع الكنيسة وعملوا مجمع وقالوا الكلام ده مش مناسب الكلام ده محدش قاله لا المسيح علم بيه ولا التلاميذ قالوا بيه دول شوية ناس متطرفين عاوزين يفضلوا هم كبار وهم اللي يحكموا في الناس عشان كده ربنا يسوع كان بيخبط في الكبرياء اليهودي اللي يمثله الابن الأكبر اللي بدل ما يفرح بتوبة الأمم كره توبة الأمم ورفضها ولام ربنا وجدف ربنا على قبوله للأمم ازاي تقبل ناس وثنين انما في حياتنا دلوقتي الابن الأكبر له وجود لأن الابن الأكبر هو اللي ما سابش البيت وطلع وعاش في الخطية بالطول والعرض لكن هو يمثل الابن اللي في البيت بس قلبه في الخطية لأن يوم ما فتح قلبه لقى برضه أنه كل متعته أصحابه والجدي يعني أمور مادية أو خارج حدود محبته لربنا في ناس ما بتعملش الخطية مش حبا في الله وكره في الخطية في ناس ما بتعملش الخطية خايفة تعمل الخطية مش قادر تاخد الخطوة اللي خدها الابن الأصغر وخرج عن طوع أبوه وعمل الشر ودول معتبرين نفسهم أحسن من غيرهم إنما القلب مش نقي وبرضه قلبهم في الخارج وبيقعوا في خطية أخرى هي خطية الإدانة والكبرياء والتجديف دي خطايا صعبة أوي يعني الأولاني بذر فلوس أبوه إنما الثاني أهان كرامة أبوه طب وهي يعني دي تقل عن دي هذا المتدين أو الابن الأكبر اللي مليان قلبه بالحقد وبحبه لنفسه بس ومتغاظ من أبوه لأن أبوه ما استجابلوش يمثل نوع من الناس الكبرياء معطلهم عن حب ربنا إحساسهم إن هم بيتمموا المطلوب منهم بيخليهم مترفعين على اللي حواليهم وبرضه ربنا الطيب خرج للابن الأكبر يقول له يا ابني ادخل أخوك رجع افرح بيه زينا إنما سمعوا الكلمتين البايخين ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن وأنا سنين بخدمك بصيتش عليا ما ادتنيش جدي أصحب أفرح مع أصحابي وقال له الكلمة الجميلة يا ابني أنت معي كل حين وكل مالي فهو لك وزيد نقف فيها شوية في ناس عايشة مع ربنا بس مش حاسة بجمال الحياة مع ربنا اللي عايش في البيت ده لازم يبقى ده الشعار اللي هو عايش بيه يا ابني أنت معي كل حين وكل مالي فهو لك ازاي واحد يبقى عايش في الكنيسة مستمتع بقوة ربنا ويبص على واحد غني في الشارع كأنه يعني محروم ولا يبص على واحد بيغلط يقول يا بخته بخته ازاي يا ابني أنت معي كل حين وكل مالي فهو لك ناقصك ايه عشان تبص على اخوك اللي بره طب ده محروم ده ما دقش الحب ده ما دقش العز بتاع والنظافة بتاعت بيت ابوه يا ابني انت معي كل حين كم واحد فينا واحنا ناس جوه الكنيسة اهو ضايقين الحتة دي ضايقين ابوة الله اللي تخلي الواحد ما يبصش بره ابدا كم واحد فينا حاسس ان ربنا معاه على طول ودي تغنيه وتخليه يحس ان كل مالي فهو لك كل اللي عند ربنا تحت ايديك بدل ابوك ربنا كل امكانياته تحت ايدك طب ازاي تغير ازاي تحقد ازاي ما يصعبش عليك اخوك المحروم مهما كان عمل ازاي تحس انك مش حر ما هو الولد ده بيلوم ابوه على انه هو واخد حريته وعمل اللي عاوزه وانا اللي قاعد مربوط جنبك هنا قال له يا ابني انت ازاي مش حاسس بحريتك هو انت عبد ده انت ابن هو انت عايش معايا مجبر غصب عنك انت عايش لاني بحبك وكل حاجة عاوز تعملها اعملها يا ريت الواحد اللي عايش في البيت ده يبقى ده شعاره في الحياة الروحية حاسس ان ربنا الاب الطيب بيقول له يا ابني انت معي كل حين وكل مالي فهو لك دي راس ماله دي حياته دي فرحته ومفيش مجال انه يبص لحد تاني وبعدين يقول له ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد كان ينبغي أن نفرح ونصر برضو كم واحد فيكم بيفرح لما يسمع أن حد رجع لربنا كان ينبغي أن نفرح علامة حبك لربنا أنك تفرح برجوع ولاده مش دي حاجة تفرحه لازم تفرحك لو ما بتفرحكش تبقى مش بتحب ربنا لو انت مستكتر ان واحد يتصلح حاله ويتوب تبقى انت بتحبش ربنا ده مرة واحد يقول لي ايه يعني فلان ده يعيش حياته كلها بالطول والعرض وفي اخر حياته يتوب وربنا يقبله وانا اللي طول عمري كده بخاف ربنا وكأنه يعني متغاظ انه عاش مع ربنا السنين دي احساس غريب قوي ليه كده زعلان قال ان هو عاش في الخطية بمزاجه وبعدين لحق يتوب ده انت المفروض تفرح له هو يعني كان في الخطية مبسوط تهيألك ده كان مذلول وبعدين كونه بدل ما يروح جهنم رجع حضن ابوه دي ما تفرحكش كنت هتفرح لما تشوفه في جهنم كان ينبغي ان نفرح ونصر دي تخلينا لا نكف عن الصلاة من اجل الضالين بنسميه مثل الابن الضال كام ابن في الكنيسة ضال كتير كام واحد اتعمد وبعد عن ربنا وتاه في الدنيا كتير مش قليل يا ريتهم واحد عالمية زي مثل الخروف الضال ده للأسف أكتر من كده يا حزن هذا الأب على أولاد بلا عدد ضالين ويا فرح هذا الأب بكل واحد فيهم يرجع كل نفر فيهم هيرجع هتبقى السماء كلها فرحانة ده انت مش بس تصلي انه يرجع انت كمان لازم يبقى لك دور كاخ كان المفروض الاخ ده يطلع يدور على اخوه ده اللي كنا نفهمه عشان يرجعه ويفرح ابوه كنا نتوقع من هذا الاخ انه يمكن يحاول يلم اخبار عن اخوه عشان يوصل له ويجيبه اما هذا الاخ السلبي اللي وقف بس يعني يشمت ويجدف ويهين ابوه واخوه في يوم فرح لم نسمع للاسف انه دخل ليفرح معه ودي حاجه تخوف يعني القصه خلصت معرفناش يا ترى الكلمتين دخلوه ولا فضل بره عارفين لو فضل بره دي معناها وحشه معناها خسر ابديته معناها حرم من الفرح الابدي بنفسه بكبريائه عشان كده الاباء قالوا الكبرياء اوحش من اي خطيه وإدانة الناس أوحش من أي خطية أو التاني عمل البدع والخطايا كتير إنما تاب ده مش عارف يتوب بسبب كبرياء عنده مش عارف يتوب لم نسمع للأسف إن الابن الأكبر دخل برضه تلاحظوا ده ينطبق على مسيرة الأمم واليهود الأمم جم بسرعة الوثنيين أمنوا بالمسيح بسرعة اليهود اتأخروا وما زالوا متأخرين إنما المسيح له المجد وعدهم انه على الاخر هيرجعوا وهيدخلوا لكن اتأخروا قوي بسبب كبريائهم واحساسهم ان هم احسن من كل البشر تاني بنقول ايه امثال التوبة اللي في لقا 15 يمكن اجمل امثال للتوبة في الكتاب مثل الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال بتورينا دور الله ودور الكنيسة ودور كل واحد فينا عشان يتوب والتلاتة بيأكدوا لنا حقيقة ان السماء بتفرح جدا بالخاطئ وان رحمة ربنا واسعة جدا مهما كان حصل وان كل نفس غالية جدا مهما كان تمن مهما كان صغرها اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد برضه اظن قلناها التوبة في الفكر المسيحي معناها قيامة من الأموات احنا قمنا من الموت لما تعمدنا فالفكر اللاهوتي في المعمودية دفنا في المعمودية التي فيها أقمنا أيضا معه عشان كده تلاحظوا في المعمودية بنتغطس ثلاث مرات إشارة للدفن مع المسيح وبعدين نقوم إنما عملية الموت والقيامة دي عملية كل يوم كل ما تبعد عن ربنا أنت بتموت وكل ما بترجع لربنا انت بتقوم عشان كده اللي مش هيقوم في الدنيا دي ملوش حياة أبدية في الدنيا الأخرى في العالم الآخر يا بخت اللي له نصيب في القيامة الأولى وحنا الرأي قال كده هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم اللي قام القيامة الأولى اللي هي قيامة التوبة أو قيامة المعمودية والتوبة الموت التاني ما يخوفوش مش خايف من جهنم انما اللي ما قامش مع المسيح من دلوقتي اللي لسه عايش في الخطيه ومش مهتم ده للموت التاني مستنيه الموت الابدي لازم يبقى خايف آه ندخل في اصحاح 16 بالمناسبه نبدا مسابقه حفظ تاني من اول لقا 15 لغايه لقا 20 للي بيحبوا يحفظوا وفي التسميع بتاع المسابقه اللي فاتت هنوزع الجوائز قريب وقال أيضا لتلاميذه هيدخل في مثل آخر كان إنسان غني له وكيل فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله فدعاه وقال له ما هذا الذي أسمع عنك أعطي حساب وكالتك لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد فقال الوكيل في نفسه ماذا أفعل لأن سيدي يأخذ مني الوكالة لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي قد علمت ماذا أفعل حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم المثل ده بيعتبروه أصعب مثل اللي هو مثل وكيل الظلم يسموه كده هي صعوبته تكمن في ايه في كام آية قالها المسيح كده هنسمعهم لو ما تفهموش صح يقلبوا الموازين كلها أول فكرة في المثل الحكاية حكاية بسيطة ومفهومة قوي عند الناس زمان يمكن دلوقتي مش بنفس الوضوح كانوا زمان ملاك الأراضي كل واحد عنده وكيل أعمال أو وكيل أراضي الوكيل ده بيبقى عنده زي ختامة كده وورق الفلاحين مستأجرين الأراضي وكل مستأجر بيحاسب صاحب الأرض وبعدين يبقى مديون على ورق زي كمبيالات كده فوكيل الأعمال ده لو ما كانش وكيل أمين كان ياخد في جيبه نسبة يصنصر فيبقى واحد مثلا عاوز يسدد مية أرداب بقمح يقوم يقول له إيه هات عشرين وهنكتب تمانين بس يعني كده كده هو هيسدد المية إنما هيكتبها تمانين وياخد في جيبه عشرين وصلت الأخبار لصاحب الأرض الغني إن الراجل بتاعه حرامي مش أمين بياخد في جيبه قال له سلم العقدة أنت ما تنفعش وكيل أعمال معاه يومين ثلاثة هيسلم العهدة فقعد يفكر قال أعمل إيه أنا كده سيدي هياخد مني الوكالة مش معقول هروح احفر انقب يعني هشتغل فلاح بايدي بعد العز ده مش هعرف وبعدين مش معقول همد ايدي واشحت استحي ان استعطي قال انا عرفت اعمل ايه انا كل اللي يهمني ان بعد ما اترفد الاقي الناس كلها تقبلني وتستضيفني وتكرمني عشان اقدر اعيش فقال الحق اخدمهم في اليومين اللي فاضلين لي فابتدى يستدعى كل الفلاحين تعالى يا عم فلان وريني ورقك مكتوب في ايه يقول له انا عليا 80 يقول له ايه رايك نخليها 50 يقول له ما انا بس مش جاهز حتى بال 30 الفرق خلي بالكم هو فاهم انه لما يخليها 50 هياخد هو ال 30 في جيبه قال له لا انا مش هاخد منك حاجه انا هخليها 50 وال 30 دي ليك يقعد يدعي له ويقول له صحيح ده حاجة حلوة قوي يمشي الفلاح الأولاني يقول له أنت لازم تعشى عندنا الأسبوع الجاي يجي اللي بعده يكون عليه ستين يقول له نخليها أربعين يقول له طب هدفع كام يقول له مش هتدفع حاجة احنا بس هنخليها لك أربعين بس افتكرني يقول له افتكرك ونص كل يوم تتغدى عندنا بدل هتبقى أربعين ابتدى يعمل كده مع واحد واحد من الفلاحين طبعا اللي بيعمله كده كده سرقة ما هو حرامي من الأصل بس بدل ما كان ياخد في جيبه بقت السمسارة بتاعته سايبها المرة دي للفلاحين واضحة الفكرة اللي عملها لغاية كده الراجل ده حرامي ماشي مش هنتعلم من واحد حرام لا هنشوف المسيح علمنا ايه من الحرام نشوف هيقول ايه قد علمت ماذا افعل حتى اذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول كم عليك لسيدي فقال مئة بث زيت البث ده معيار للزيت مكيال الحاجات السائلة فقال خذ صكك كلمة الصك يعني زي كمبيال واجلس عاجلا واكتب خمسين نزلت من مية لخمسين ثم قال لآخر وأنت كم عليك قال مئة كر قمح كر دي برضو حاجة زي الأرداب كده فقال له خذ صكك واكتب ثمانين فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل هنا تكمن المشكلة قام ربنا يسوع له المجد قال لهم شفتوا الراجل الناصح عمل ايه طبعا الناس برقت ناصح يا رب ده حرامي قال لهم استنوا بس هفهمكم هو ناصح في ايه يبقى الراجل ده حرامي واحنا مش هنتعلم منه السرقه دي حتة متفقين عليها طب هنتعلم منه ايه اول مفهوم نتعلمه ان احنا كلنا وكلاء وليس فينا صاحب حق اول درس ان مفيش فينا حد الا وكيل ما نقدرش نقول فينا حد غني خلي بالكوا الشخصيتين هنا انسان غني له وكيل الغني لربنا لوحده وموزع بقى التركة والمسؤولية علينا احنا كوكلاء فكل واحد فينا وكيل اعمال انت وكيل على صحتك وكيل على الفلوس اللي خدتها وكيل على اولادك وكيل على الثقافة اللي اتعلمتها وكيل على شغلك انت وكيل لان كله من ايد ربنا ولازم هيجي اليوم اللي تسلم العهد وبصراحة ما فيناش ولا وكيل امين مية في المية كلنا وكلاء غير امناء ما في في حد فينا يقدر يقول انا كنت امين في كل شيء في حياتي ده كلمة صعبة قوي فنحن كلنا نعتبر وكلاء غير امناء المعنى ده مهم ليه اولا اوعى تفتكر اللي في ايدك ملكك تبقى غشيت روحك اللي في ايدك عطية ربنا تسأل عنها وتؤخذ منك يوما دي حقيقة لازم تقبل الحقيقة الثانية هل استعديت لمواجهة الغني صاحب الحق هل استعديت لكلمة أعطي حساب وكالتك هتلاقي كشوفك كده ما ملخبطة خالص لو مسكك كده وابتدى يراجع عليك هتلاقي الحكاية وحش طب في أمل ولا مفيش أمل تعالوا نشوف الأمل أول حكمة نتعلمها من الراجل ده إنه على قد اليومين اللي فاضلين له فكر بهدوء وقال أنا فاضل لي أيام أعمل إيه عشان أكسب الناس اللي خسرته أعمل إيه عشان البيوت تتفتح لي بعد ما كل الناس قافلة في وشي أعمل إيه عشان أضمن مكاني بعد ما اترفد هو ده السؤال اللي شغله وهذا السؤال لا يسأله إلا الحكماء الراجل طلع حكيم لأنه ما عادش يعيط ويقول اترفدت وراحت عليا خسرت كل حاجة لا قعد بهدوء يقول أنا اترفدت في إيه أقدر أعمله ألحق الموقف إذا التفكير في موقفك بعد ما تترفد حكمة هل فكرت بعد ما تسيب الدنيا هت... هيبقى موقفك ايه في السماء هل فكرت مين هيتعرف عليك في السماء لما تروح السماء مين يشهد لك في السماء مين هيشهد لك الناس اللي زعقت فيهم الناس اللي ظلمتهم الناس اللي كلت حقهم الناس اللي غشتهم الناس اللي, اللي اهملتهم مين اللي هيس... مين اللي هيشهد لك يبقى ده اول حكمة من الراجل ده الراجل ده فكر في نفسه بهدوء ماذا أفعل سيدي يأخذ مني الوكالة أستحي أن أستعطي ولا أستطيع أن أنقب قد علمت ماذا أفعل جاب المديونين وابتدى يمشي في الحركة بتاعته الحكمة الثانية هنشوفها في كلام المسيح مدح السيد وكيل الظلم ليه سماه وكيل الظلم لأنه راجل حرامي لأنه إيده فيها شر إنما المرة دي ما عملش الشر لنفسه ما عملش خطية المرة دي بعد ما عايش يظلم الفلاحين ويسمسر المرة دي كرمهم زيادة على حساب على حساب صاحب الأرض هو مين اللي خسر في الشغلانة دي الغني الوكيل ما خسرش ما دفعش حاجة من جيبه لأنه ما يملكش والفقير أو المديون استفاد كتير لأن كان عليك كتير وقلت المديونية فهو كده كده نفعهم من حساب الغني مين ممكن تنفعه من حساب الغني وت... وتفتح لك بيوت مين ممكن تكرمهم على حساب ربنا يستقبلوك في السماء ويفتحوا لك بابهم مين غير الفقراء فهمتوا المعنى فعلى طول ربنا يسوع يقول ايه مدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة فعل لان ابناء هذا الدهر احكم من ابناء النور في جيلهم هنرجع لها دي وانا اقول لكم قول يا رب اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظل الابدي هي دي الايه الصعبه لأن لو الواحد خدها في حرفها يقول أعمل أصحاب بفلوس حرام لا مش ما تتفهمش كده دي لو خدتها في الحرفية لا ده احنا اكتشفنا ان مال الظلم مقصود بيه كل الفلوس لانها كده كده مادة الظلم اللي في الدنيا هي الفلوس وكده كده القرش اللي في جيبك مش بتاعك فانت كده كده ظلمت ربنا ياما في القرش وظلمت الناس في القرش وهي الفلوس اللي ربنا مديها لك مش مديها لك عشان ناس تانية تبقى انت واكل حقوق ربنا من بدري وواكل حقوق فقراء من بدري هتقول بس انا بشتغل بامانه وهو مين اللي اداك الشغل مين اللي اداك العقل مين اللي اداك البركه مين اللي اداك الصحه طب كل ده ما فرقتوش عن الناس ليه مش دول ولاده فانت كده كده المال اللي في ايديك مال ظلم مش مقصود بيه مال حرام برضه انما مقصود بيه الفلوس او الغنى او المقتنيات هي مادة الظلم واحد برضه من الاباء فسرها بطريقة تانية وقال ايه لأنه يولد فقير ويولد غني وواحد معاه كتير واحد معاه قليل فهناك ظلم في الدنيا وأساس ومعيار هذا الظلم هو المادة فما تاخد مادة الظلم دي مال الظلم وتعدل الموازين وترفع الفقير وتهدي الغني شوية يبقى التوصية الأساسية من المثل هي الحتة دي اصنعوا أنتم أيضا لكم أصدقاء بمال الظلم يعني إذا فهمت الدرس الأولاني أنك وكيل غير أمين وأن الساعة قد اقتربت لتعطي حساب وكالتك مش هيبقى عندك حل تاني الحق اشتري لك شوية فقراء الحق اشتريهم فيقبلونك في المظال الأبدي النهاردة كنا بنودع واحدة خادمة من العشوائيات كانت محبة جدا للفقراء ويعني كان عندها بنات في المنطقة اللي بتخدمهم بيعملوا شغل كده يدوي وهي تقعد تلح عليا عشان البنات يجوا يبيعوا الشغل ده عشان يسترزقوا بتاع النهاردة واحنا بنودعها وانا الآية دي عمالة تدور في بالي بقول لها يا بختك ليك اصحاب كتير قوي في السماء دلوقتي ابواب كتيرة مفتحة في السماء لأنك لحقت في آخر كام سنة من عمرك تصنعي لنفسك أصدقاء بمال الظلم أبواب كتيرة اتفتحت في السماء خلاص كل دول طلبتهم غالية عند ربنا لأنهم فقراء كلهم غاليين عند ربنا دعوتهم غالية واللي منهم راح السماء هيبقى في استقبالها فطلعت حكيمة ونصحة صنعت لنفسها أصدقاء بمال الظلم حتى لما تمشي وتترفد تلاقي الأبواب مفتحة إذا خلاصة المثل هي الحقيقة دي إن عمل الرحمة يفتح لنا أبواب السماء ويصلح موقفنا الغير أمين طول حياتنا إحنا ما كناش أمناء خلينا نصنع رحمة خلينا نسامح إخواتنا التسامح نوع من رد الدين كونه هنا تنازل عن السمسرة بتاعته كل مرة ما هو ده نوع من التسامح برضه طب ما تلحق تسامح الناس عشان السما تتفتح ولا هتفضل شايل ومداين اخوك طب وبعدين هتروح تقابل ربنا ازاي وانت اترفدت يبقى احنا اتعلمنا حكمتين الحكمة الاولانية اللي قال عليها ربنا يسوع مدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة فعل قلنا حكمة التأمل في حقيقة الرفض اللي هي ايه سيدي يأخذ مني الوكالة أعطي حساب وكالتك اللي فاكر الكلمة دي وشغلاه يبقى راجل حكيم اللي نسيها هيترفد فجأة ومش هيلحق يصلح موقفه الحكمة التانية انه تنازل عن رغباته ومصلحته وبقى يشتغل لحساب الفقر بقى يشتغل لحساب الفلاحين المديونين بس على حساب الغني طب وماله ما هو الغني غني ما ربنا كان عاوز كده من الأول ما تشتغل لحساب الفقراء هتشوف الغني كيف يغنيك أكثر وأكثر هو غني لكن ربنا يسوع كمان يقول لنا كلمة تلخبطنا أكثر يقول لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم إزاي, رب... إزاي يكون أولاد الدنيا أبناء هذا الدهر يعني أولاد الدنيا أحكم من أولاد النور أولاد النور يبقى أولاد ربنا في جيلهم هنا أحكم لا تعني الحكمة الروحية العالية إنما تعني ال- الشطارة لو اتنين بيتشطروا واحد ابن الكنيسة وواحد ابن العالم ابن العالم يكسب في الشطارة يكسب في الفهلوة يكسب في اللؤم يكسب في الخداع يكسب فخلي بالك ما تيجي تتعلم منهم فكرة الشطارة مش السرقة الفكر هم شاطرين في الدنيا يجيبوا فلوس وشاطرين في الدنيا يلحقوا ويصلحوا موقفهم ما تتعلم الشطارة دي في الحياة الروحية فهمتوا المعنى؟ يعني واحد من الآباء قالوا شوفوا ربنا يسوع بعينه البسيطة الحلوة بقى يعلمنا دروس من واحد حرامي وكيل الظلم راجل حرامي يعتبر حرامي إنما في حتت كويسة ممكن نتعلمه لما اتزنق قدر ينقذ الموقف ونمرة اتنين اشترى الناس بفلوس سيده عندك انت الفرصتين دول تعملهم فكر في أبديتك واعمل خير مع الفقراء عشان تتفتح لك أبواب السماء ادي المعنى ببساطة فتكون حكيما وتبقى اتعلمتها من الدنيا اتعلمتها من الدنيا ليه لأنك بتشوف في الدنيا بيعملوا كده بيصلحوا موقفهم ساعات بالطريقة دي أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم مقصود بيها لو حاولت تسابق ولاد الدنيا شر بشر يغلبوك لو هتدخل ذكاء بذكاء ذكاء الدنيا يغلبك إنما احنا عندنا حكمة ليست من هذا العالم ده موضوع تاني حكمة نازلة من فوق بمعنى ولاد الدنيا أشطر من ولاد ربنا في الفهلوة والخطية وحكمة الدنيا إنما الحكمة الروحية خاصة بولاد ربنا لكن قد نتعلم من أولاد الدنيا بعض الدروس الروحية بس كل واحد في اتجاهه أديك مثل بسيط شوف اللي بيحب الفلوس عايش ازاي تلاقيه ما بينامش يقعد يحسب ويعد ويسهر ويجي على صحته طيب ده بيحب الفلوس إله الفلوس ما تيجي نتعلم منه درس طمع لا طبعا هنتعلم درس ايه ان احنا نحب ربنا فنسهر ونقعد نحسب فرحناه بايه وزعلناه بايه ونقعد نحبه في ربنا هو عمال يحب في فلوسه وبيسهر طب احنا بنحب ربنا وبننام ما تيجي نتعلم الدرس فاهمين الفكرة يبقى انا مش بتعلم الدرس الغلط انا بتعلم الصورة الصح منها هو بيحب الفلوس فبيعمل حاجات غريبة عشان حبه للفلوس بيدوس على نفسه وعلى كرامته وعلى الدنيا كلها طب انت بتحب ربنا مش راضي تدوس على نفسك ليه مش راضي تدوس على رغباتك ليه يبقى هو بيحب الفلوس اكتر ما انت بتحب ربنا ما تيجي نتعلم منه الدرس يبقى مش درس الطمع درس التكريس لما الواحد يحب حد يبقى مكرس ليه يبقى ممكن نتعلم من كل حاجة فايدة بس مش المو... الحتة الغلط هنلاقي أجزاء صح أنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم وهنا السؤال صريح كم صديق في حياتك من هذا النوع راجع نفسك بقى النهاردة لازم تراجع نفسك كم فقير يعتبر صديقك هيشفع فيك قدام ربنا كم مريض شلت معاه همه ومرضه هيقف قدام ربنا ويفتح لك الباب كان معوق كان مسن كان مجروح كان مكسور من هم أصدقائك أصدقائك هم اللي بتعزمهم ويعزموك يبقى ضاعت عليك مالكش مكان في السماء ملهمش بيوت دول في السماء إنما أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت هتلاقي أغلب السماء فقراء طب الحق صاحبهم الحق اعرفهم لأن دول ليهم قصور في السماء واللي ليهم قصور في السماء يمكن ما يبقى لهمش عشش في السماء فخليك مع بتوع العشش اللي هنا يمكن دول اللي يفتحوا لك في السماء من هم أصدقائك سؤال مهم يعني بفرح لما يجي واحد يقول لي انا حياتي اتغيرت من ساعه ما خدمت بقت كل معارفي فقراء بحس انه يا بختك يا بختك انت عرفت السكة صح كل معارفك بقى هم الفقراء والمرضى انت ماشي صح لانك اشتريت اصحاب صح وعرفت قيمة فلوس الظلم انها ما تستاهلش غير كده ان هي دي قيمتها الحقيقية فكركم بالتعبير اللي قاله يوحنا ذهبي الفم تعبير جميل يقول ثروة الأغنياء الحقيقية هي الفقراء ثروة الغني هي الفقير يعني ايه مش كام رصيده في البنك رصيده في السماء كام كام بيت عمره وكام مريض شارك في شفائه وكام فقير أكله وكام بيت سطر عليه هي دي ثروته اللي في السماء وهي دي اللي هتقعد له انما هنا لو مليارات شوية اصفار ولا هيعملوا له حاجة هيسيبهم ويمشي ويدخل عريانا كما خرج من بطن امه يدخل الى باطن الارض لكن ثروة الاغنياء هي الفقراء اصنعوا لكم اصدقاء ببال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابدي ليه استخدم تعبير المظال اليهود كانوا يحبوا عيد اسمه عيد المزار كان واحد من الاعياد الكبرى عندهم يقعدوا اسبوع بره بيوتهم يعيشوا في خيم او يضللوا على نفسهم بالشجر عشان يفتكروا الاربعين سنة اللي ربنا ساقهم في سينا وضلل عليهم بعمود النار وبعمود السحاب فيحتفلوا بغربتهم ومظل الله لهم او ظلال الله عليهم في الأربعين سنة أسبوع كل سنة وكان العيد ده فرايح جدا يعني يبقوا مهيصين قوي وكله تسابيح ومزامير فبيسموها المظال فهنا قال لهم في المظال الأبدية بقى كلام المهم مين هيقبلكم غير الناس اللي خدمتوهم الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير هنا الآية دي قيمتها إيه؟ أعتقد حاجتين أولا لألا واحد يفهم خطأ إن ربنا بيدينا درس في الأمانة من وكيل الظلم لا وكيل الظلم غير أمين طبعا فإحنا ما حدش فينا يروح يقول إيه أنا اتعلمت الدرس خلاص وفهمت هغير في الورق وابونا قال كده وإيه واختم وضميري مرتاح وطلعت حكمة لا مش حكمة دي سرقة الحتة دي مش هي الدرس اعمله معروف فربنا يسوع بيأكد انه الراجل ده مش امين تجاه الغني احنا اتعلمنا منه بس حكمة المستقبل وحكمة ثروة الفقراء دي هذه الحكمة اللي خدناها لكن كمان في معنى تاني في الآية دي هل أنت أمين في القليل القليل يقولوا عنه الآباء هي الماديات والجسديات لو كنت أمين في الماديات والجسديات ستكون أمينا في الروحيات والداخليات يعني إيه إذا كنت أمين فإنك تدي كل حاجة حقها وأمين في خدمتك وأمين في علاقاتك وأمين في فلوسك ربنا يديك أمور روحية من جواك هي دي الأغلب عند ربنا القليل في نظر الله هو الأمور المادية أنت عندك فلوس كتير نعمة من ربنا هل أنت أمين في الفلوس دي بحيث شايف حق ربنا فيها على الأقل العشور والبكور والندور على الأقل إذا كنت أمين في الحاجات دي ربنا يديك كتير عشان متوقع أنك هتبقى أمين في الروحيات في خدمة ربنا في النفوس النفوس أغلى من الفلوس فإذا كنت أمين في الفلوس يخليك أمين كمان في النفوس لكن إذا لم تكن أمين في القليل وواكل حق ربنا والفلوس مزغللة عينيك وبتدوس على حق يعني وصية ربنا كيف يأتمنك على الكثير يديك حياة روحية ازاي يديك خدمة ازاي إذا لم تكن أمين في القليل الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير يعني ربنا بيوزننا بموازين صغيرة ممكن تكون أمين في حاجة صغيرة يقوم ربنا يكبر مسؤولياتك ليه؟ يقول بدل أمين في الحتة دي هيبقى أمين في كذا الأمين في ألف جنيه هيبقى أمين في مليون جنيه فالألف هنا هي أمورك الشخصية المليون هي أمور الآخرين زي ما هيبان في الكلام الظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير لو أنت ما كنتش أمين في القليل مش هتبقى أمين في الكثير في واحد يقول إيه أنا مش هدفع العشور لأن أنا مرتبي صغير لما ربنا يديني مرتب كبير هطلع العشور يتقال له إيه الظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير لو بتقول ان ال 200 300 جنيه مش مكفينك فمستخسر ال 20 جنيه عشور لو خدت 2020 ألف مش هتطلع لأنك لم تكن أمينا في القليل واضحة الفكرة فمش هتاخد الكتير مش هتاخد لأنك مش هتبقى أمين إنما لو أمين في القليل ربنا يغنيك وتزداد أمانة لما تلاقي الحكاية بتكتر فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق ما كنتش أمين في توزيع خيرات الله عليك للمحتاجين من يأتمنك على الحق الحق اللي هو مين المسيح نفسه ربنا يا صاح يحط سره في, في, في ايدك ويحط روحه فيك وتبقى مؤتمن على الله نفسه توصله للناس وانت مش امين في شوية فلوس واكل حق الغلبان فاهمين انا اقصد ايه ان لم تكونوا امناء في مال الظلم ده دي البداية الامور الدنيوية فمن يأتمنكم على الحق خلونا كل واحد نراجع نفسنا كأنه عاوز يقول ايه ما تيجي نشتري الروحيات بماديات يعني ايه ما تيجي نطلع اكتر من العشور فيرانا الله امناء في مال الظلم فيعطينا الحق فيأتمن على نفسه تاني يقولها خلينا ندي ربنا أكتر كتير من العشور والبكور ونبقى كده أمناء في مال الظلم يقوم ربنا كده يقول أيوة الولاد دول حلوين فلوس الدنيا مش مش مش مزغللة عنيهم بيوزعوا على الفقراء بحب وذمة وفرح سأأتمنهم على نفسي أنا أدخل بيوتهم وأدخل قلوبهم وأديهم روحيات وأفتح عليهم تعزيات وأديهم مواهب وأديهم نعم ليه؟ لأنك أمين في مال الظلم يأتمنك على الحق واضحة الفكرة عشان كده في مقاييس صغيرة ممكن تقيس الواحد فينا حرصه على العطاء يخلي ربنا يغدق عليه أو يقفل عليه الذين يزرعون بالشح بالشح أيضا يحصدون والذين يزرعون بالبركات بالبركات أيضا يحصدون في واحد يدي من غير ما يحسب لربنا يدي أكتر من أي حاجة ويبقى فرحان تقوم السماء عمالة تتفتح وعمال ياخد مش ياخد بقى فلوس بس ياخد بركات روحية ياخد غنى روحي ياخد قرب من الله ياخد حق يعني حاجة أغلى كتير من الفلوس كمان وفي واحد غير أمين يعني بيأطر على ربنا طب اللي بيأطر ده برضه السماء هتأطر عليه عاوز تدخل إلى أعماق روحية إزاي طيب واحد زي أنبا أنطونيوس من حب ربنا كان أمينا في مال الظلم فترك كل شيء للفقر إنما الله ائتمنوا على الحق فصار منارة عبر الأجيال وأب للرهبان ومدرسة للتوبة وكلام حلو كتير قوي قاله كنيسة حافظاه كل ده ليه كان أمينا في مال الظلم فأتمنته السماء على الحق وبقى المسيح مليه وبقى حاجة حلوة قوي بولس الرسول كان غني وزع ده كله لأنه كان أمينا في مال الظلم حط الحاجة في مكانها راح وزع على الكنايس وعلى الفقراء وبقى فقير إنما صار غنيا جدا بالله وهو قال نفسه كفقراء ونحن نغني كثيرين ليه؟ لأني أؤتمنت يقول كده أؤتمنت على الحق إن لم تكونوا أمناء في مال الظلم من يأتمنكم على الحق وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير دي برضو تلخبط هو أنت يا رب هو أنا عندي حاجة بتاعت حد تفاجأ أن ربنا يقول لك آه هو أنت عمرك ما فكرت أن ربنا سمح أنك تبقى غني وسمح للتاني يبقى فقير عشان أنت تقسم اللقمة معاه ربنا مستنيك تقسم معاه هو اللي حط كده هو اللي سمح بكده حد فيكم له فضل كبير في انه يتوجد في كنيسة مريم مرقس مصر الجديدة ما حدش له فضل كبير فيها فإن لم تكون أمين فيما للغير الغير مستنيك إنك تكرمه وتساعده وربنا منتظر دي طبيعية منك لأنه عارف كويس إنه اداها لك عشان تقسم على إخواتك إذا ما كنتش هتقسم على إخواتك وتبقى أمين فيما للغير من يعطيكم ما هو لكم يبقى لما تيجي تقول له حقي في السماء يقول لك مالكش حق في السماء إزاي يا رب مش أنت فادتني بدمك وذهبت تعد لي مكانا وأنا صدقت الكلام ده وعشت بحافظ على نفسي يقول لك بس لم تكون أما أمين فيما للغير كنت بتفكر في نفسك كنت بتحوش لنفسك ما كنتش حاسس ابدا بحق الفقير عليك ده حقه عليك انت كنت فاكر انه تفضل منك انما انا مديك القرش ده عشانه انت ما فكرتش في دي ليه انا مديك الصحة دي عشان المريض اللي جنبك حق المريض عليك في صحتك وحق الفقير عليك في فلوسك وحق الجاهل عندك في ثقافتك وعلمك من إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير من يعطيكم ما هو لكم لا تطلب من المسيح الأبدية هيسألك كنت أمين فيما لغيرك اديت اللي حواليك اللي أنا قلت لك وزعه ولا ما اديتش مشكلتنا ان احنا كمسيحيين عايشين كل واحد لنفسه فمش عايشين مسيحيين كما يجب لو عاش كل واحد فينا لحساب الآخرين هتلاقوا الكنيسة رجعت قوية جدا ومش هيبقى في حد حوالينا مش مسيحي لأن هيبقى لها جاذبية قوية جدا إنما احنا شبهنا أهل الدنيا وكل واحد فينا عايش لنفسه فنحن غير أمناء فيما هو للغير لذلك لا نأخذ ما لنا من حقوق عند الله لا يعطينا ما لنا لأن نحن اللي حرمنا نفسنا لا يقدر خادم أن يخدم سيدين واضح أن الكلام كله على العطاء يبقى كل الإصحاح ده لغاية دلوقتي عن فكرة العطاء للفقراء والأمانة في العطاء يعني تحس أن اللي معاك ده عطية ربنا من خلالك لآخرين أنت بس الموصل الجيد إنما أنت مش صاحب العطية حد فيكم صاحب العطية ربنا هو صاحب كل العطايا ايه اللي بيعطل بقى حب العطاء وحب البذل وحب التعب وحب الخير للفقراء الطمع التعلق بالفلوس فربنا له المجد يقول ايه لا يقدر خادم ان يخدم سيدين كان ساعتها في نظام العبيد الخدم فلا يمكن عبد يكون له سيدين لان السيد ده محتاجه والسيد الثاني هيحتاجه في نفس الوقت طب ما ينفعش يقطعوه فقال هي دايما القاعده كده لا يقدر خادم ان يخدم سيدين لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر يلازم الواحد ويحتقر الاخر لا تقدرون ان تخدموا الله والمال يبقى وضح المثل خالص أتاري مثل وكيل الظلم ببساطة عشان يقول لنا إيه اكرهوا الفلوس وحبوا ربنا وزعوا الفلوس واعملوا خير واشتروا السماء هذه المثل ببساطة لكن تعبير يلازم الواحد ويحتقر الآخر يخوف لأنه عشان تتحرر من سلطان الفلوس عليك لازم تلازم ربنا تلزق له تحبه جدا لدرجة الفلوس تبقى تحت رجليك لأن في صراع بين المسيح اللي عاوزك ليه وبين الدنيا والفلوس اللي عاوزة تاخدك لأنك هتكتشف يا دماغك كلها فلوس وحسابات يا دماغك كلها مزامير وصلاة وخدمة وحياة روحية دماغك هتكشفك ومهما خبيت عن الناس وتجملت هتتفتح العلبة دي ويطلع اللي فيها في اليوم الأخير يا ترى هيطلع كلها أرقام وحسابات وفلوس وممتلكات ومقتنيات و... طب دي هتبقى شغلانة صعبة أوي تيجي تقول له يا رب بحبك يقول لك الكشوف بتقول غير كده قد لازمت الفلوس واحتقرت المسيح لأن هي دي دي يلازم الواحد شوف التعبير اللي قاله المسيح يخوف ازاي ويحتقر الآخر ليتنا نحتقر الفلوس مش معنى كده ان احنا مش هنستخدمها بس مكانها الطبيعي زي ما عرفوها الرسل البسطاء كان فين تحت اقدام الرسل عمر ما الرسول من دول مد ايده وخد فلوس في ايده ده ايديهم فيها الشفاء ايديهم فيها المعجزات ايديهم فيها مفاتيح الملكوت يحطوها ياخدوا فيها فلوس كانت الناس تجيب الفلوس تحت رجليهم وكانت الكنيسة ما تفكرش في الفلوس أبدا إنما ملتصقة بالمسيح تلازم المسيح حياتها الصلاة والصوم والإنجيل والخدمة الفلوس في رجليها جاية لوحدها إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال برضو ده يعني تساؤل لنا كلنا قد ايه الواحد فينا مازال ملتصق بالفلوس بتبان في حاجات كتير بتقدر الناس ازاي بتقيم الناس ازاي بتتعامل مع الناس على اي اساس طموحاتك في الدنيا ايه اهدافك في الدنيا شكلها ايه احساسك بنفسك ينبع من ايه حاجات كتير لو لقيت كل ده مرتبط بارقام وممتلكات يبقى لسه الفلوس واخدة حيز كبير إنما لو كان غناك كلمة ربنا وحب ربنا وعمل الخير يا فرحتك يا بختك لأنك لازمت الواحد الواحد القدوس رب المجد واحتقرت الآخر الشيطان بكل ما له آخر جزء وكان الفريسيون أيضا يسمعون هذا كله وهم محبون للمال شوفوا الفريسيين دعاة التدين يحبوا الفلوس فاستهزأوا به ودي برضو بتحصل كتير تيجي تتكلم عن كلام ربنا تلاقي اللي بيحبوا الفلوس يسخروا من التدين يتريقوا على رجال الدين ينقضوا مشاريع الخيرية يتهكموا على اللي ناسين نفسهم في خدمة الغلابة ليه؟ لأنه عاوز يزيح التهمة من عليه في ناس كده بدل ما ضميرها يتحرك وتراجع نفسها تلقي التهم والسخرية وتستهزأ لأنها مش عاوزة تحط نفسها تحت طائلة هذه الوصية مش عاوزة تسمع الفريسين كانوا واقفين بيسمعوا المسيح له المجد مش واعظ عادي رب المجد لكن خدوا كلام الوعظ واستهزأوا بيه مش دايما كلمة الحق بتحرك الكل في ناس بتعند كان الفريسيون يسمعون هذا كله وهم محبون للمال عشان كده يقولوا محبة المال عداوة لله المسيح قال كده ومحبة المال تأسي القلب فتخلي الواحد مهما كانت كلمة ربنا بتخبط هو عمال يصد بسبب حبه للفلوس واظن كلكم حافظين الايه بتاعت محبه المال اصل كل الشرور كل انواع الشرور تلاقيها طالعه من محبه المال فقال لهم لما اتريقوا على المسيح له المجد تفتكروا ربنا يسوع بيخاف من حد ما بيخافش من حد فقام ايه يعني شدهم بقى شده تمام وقال لهم ايه قال لهم أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس أنتوا بس فالحين تلبسوا العمائم الطويلة والعصائب العريضة عشان فيها آيات وتجلجلوا وانتوا ماشيين والأهداب مش عارف شكلها ايه حاجات حرفية في اليهود عشان الناس تقول يا سلام راجل بركة ماشي بالحرف الناموس قال لهم انتوا كل اللي يهمكم تبرروا أنفسكم قدام الناس ولكن الله يعرف قلوبكم كلام يخوف لأن الواحد تدين مش شكلي ده ربنا بيفحص القلب يمكن واحد شكله مش متدين إنما قلبه مع ربنا خالص يحب ربنا وبيحب الغلابة جدا واحد العكس شكله في متدين قوي إنما الله يعرف قلبه إن المستعلي عند الناس هو ركس قدام الله آخر آية طب يا رب دول أنت قلت بيحبوا الفلوس قال ما هو مع الفريسية وحب المادة في مصيبة ثالثة اسمها إيه؟ الكبرياء الاستعلاء استعلاء يعني التعالي أو التفاخر يعني هم شايفين نفسهم كبار فحتى كلام المسيح مش عاجبهم بيستهزئوا بتعليمه بيسخروا منه مش عاجبهم الكلام ليه دول اكتر اتنين يصدوا الكلام الروحي المتكبر ومحب الفلوس والاتنين في الفريسيين الاتنين بيصدوا ليه لانه هو شايف نفسه كويس مش عاوز يتعلم حاجة واللي متعلق بالفلوس مش هيصدق ومش هيسمع مش عاوز يسمع المستعلي عند الناس ركس قدام الله ركس دي يعني زي نجاسة الرجاسة والنجاسة كلمات متقاربة في العهد القديم وإن كانت النجاسة تنسب للخطية والرجاسة لما مادة تتنجس يعني إنما نقول الكلمتين شبه بعض يعني الإنسان اللي عنده كبرياء وخيلاء وتعالي قدام ربنا رجس او نجس مهما عمل مهما ادى مهما مثل التدين مهما صلى مهما صام دي حاجه تخوف لازم الواحد يتحفظ من الخطيه دي خلينا دايما متواضعين مع بعض ومع ربنا اللي حاسس انه احسن من اللي حواليه هيبقى ركس قدام الله ربنا يحمينا لإلهنا كل مجد وكرامة